وتحشون يوما للحساب
المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب وقبل أن أدخل في موضوع هذه الحلقة أود أن أتكلم في موضوع يشغل الناس جميعا في كل مكان لا سيما في مصر والجزائر كلكم عارفين طبعا بلا استثناء أن بكرة ماتش مصر والجزائر هنا في مصر في القاهرة والناس مشدوده بط- بطريقه فظيعه جدا لدرجه ان احنا اول امبارح كنا في المسجد واحد بعد ص- بعد الصلاه بيقول للشيخ يا عم الشيخ ادعي ربنا ينصرنا انا قلت اكيد حصل حاجه في الاقصى حصل حاجه تانية يعني غير اللي احنا بنسمعه حصل مشكله كبيره حصل آه، قتل آه، من اخواننا المسلمين حصل اسر حصل حرائق حصل بلاوي جديده من اللي بنسمعها كل مره في الاقصى فبسال او ده ماتش مصر والجزائر يوم 14 نوفمبر في العربيه وانا جاي اقول امبارح برضو واحد بيقول لي ما يعرفنيش قاعد جنبي بيقول لي تفتكر هنكسب؟ قلت له هنكسب مين؟ ما انا ما اعرفش فعلا تفتكر هنكسب مصر والجزائر حضرتك مش عايش معانا ولا ايه؟ قلت له ولا نخسر يا استاذ ايه المشكله يعني؟ كسبنا خير وبركه خسرنا ايه المشكله؟ احنا ليه عاملين يا جماعه توتر وعاملين للشعب الجزائري بقى شعب يعني آه، مش طايقينه والجزائر بيتكلموا عن مصر ومصر بتتكلم عن الجزائر هو في ايه؟ احنا كلنا اخوه عرب عشان الكوره جلده منفوخه بيجي وراها 22 لاعب هنخسر بعض؟ مش عارف انا فوجئت بصراحه وانا ببحث على الانترنت في الصحف الالكترونيه بخبر آه، يعني اذهلني والخبر ده انا اتاكدت منه عن طريق البرامج الحواريه اللي بتعرض على التلفزيون المصري وايضا آه، يعني سمعت مكالمه من السفير المصري في الجزائر شوف الخبر بيقول معانا ايه بول فوجئ السفير عبد العزيز سيف النصر سفير مصر في الجزائر صباح الاثنين بشكوى مقدمة إليه من مواطن جزائري يتضرر فيها من قيام زوجته المصرية بترك منزل الزوجية الكائن بالعاصمة الجزائر عقب وقوع مشاجرة بينهما حول من سيفوز في المباراة القادمة بين المنتخب الجزائري لكرة القدم ونظيره المصري يوم 14 نوفمبر الحالي بالقاهرة في إطار التصفيات النهائية لكأس العالم 2010 وأوضح الزوج الذي يدعى فلان الفلاني أنه تزوج من المواطنة المصرية منذ ثلاث سنوات وأنجب خلالها طفلان عمرهما سنتان ويوم السبت احتدم بينهما النقاش حول من سيكون الفائز في هذه المباراة وقد تعصب كلا الطرفين لمنتخب بلده إلا أن الزوج فوجئ في صباح اليوم التالي بأن زوجته تركت له منزل الزوجية بعد أن أخذت أغراضها والطفل معها تقدم الزوج ببلاغ إلى الشرطة الجزائرية للبحث عنهما بعد أن فشل في العثور عليها لدى أقاربه وأوضحت السفارة المصرية للزوج الجزائري أن زوجته لا تستطيع أن تغادر الجزائر إلى مصر ومعها طفلها نظرا لعدم إمكانية إضافة الطفل الجزائري على جواز سفرها المصري كما وعدته بمتابعة الموضوع مع السلطات الجزائرية وبذل كل جهد ممكن حتى يتم لم شمل الأسرة في أسرع وقت وكالة أنباء الشرق الأوسط تخيلوا يا جماعة يعني أسرة بيت يهدم كامل واسره تفترق عشان خاطر جلده منفوخه عشان خاطر الكوره عشان خاطر مين اللي هيكسب مصر ولا الجزائر ليه المشايخ كلهم كانوا بيتكلموا في حكم لعب كره القدم وقالوا ان لاعب كره القدم جائز من باب ان هو رياضه بحرك جسمه وبس- واستفيد منه لكن مشاهده مباريات كره القدم كثير من المشايخ قالوا انه حرام فلما سالنا المشايخ ليه يعني الناس بتقول عليكم متشددين بتقولوا لعب الكره آه، جائز ومشاهده حرام ايه الفرق يعني فالمشايخ قالوا لنا ان مشاهده مباريات كره القدم يترتب عليها كثير من الاضرار الولاء والبراء الذي يقام التوتر طبعا سمعنا يمكن حتى في ماتش مصر والمغرب اللي كان من كام سنه واحد مات عشان خاطر آه، جون اللي دخل في مصر في ايه يا جماعه وانا يمكن في حلقه آه، الشباب والكوره اللي كانت ايام كاس القارات قلت لكم عن حالات سكر قلت لكم عن حالات قلب قلت لكم عن حالات ماتت والجرايد احصتها ووزاره الصحه تكلمت عن هذا الموضوع طيب وبعدين هنخسر بعض عشان خاطر الكوره بصراحة أنا عايز أسمع رأي الدكتور عادل هندي ضيفي في هذه الحلقة حول هذا الأمر ثم ندخل في موضوع حلقتنا مباشرة بإذن الله لكن قبل أن أتكلم مع الدكتور عادل أنا وأنا ببحث أيضا عن موضوع التذاكر أنتوا عارفين إن التذاكر النهاردة بقت تتباع في السوق السوداء النهارده التذكره في المقصوره ب 1500 جنيه الثانيه ب 250 الثالثه ب 200 الرابعه ب 50 بطريق لو سمحت وريني الصور كده اللي معاك نشوف الصور ونعلق عليها شايفين يا جماعه الصور اتفضل يا دكتور شايفين تدافع الناس على تذاكر كرة القدم والناس قاعدة هناك من الصبح من سبعة الصبح والناس قاعدة تدافع بهذا الشكل وأعلم مصر وسبحان الله يعني بنات وصبيان ده دي صور أقل صور فيها يعني يعني كده صور تانية كان فيها نساء ما عرفناش ندخلها على الشاشة معانا تدافع رهيب بصراحة تدافع وك- وكثير من الناس سقطوا وكثير من الناس يعني أصيبوا آه، مش عارف مظاهرة تذاكر مظاهرة تذاكر مش عارف في ايه فعلا تعليقك يا دكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البداية طبعا بشكركم على الاستضافة الطيبة دي أهلا وسهلا.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل طاعة اللهم آمين آه، طبعا آه، أنا شايف أن فقد الثقافة الإسلامية في المجتمع سبب رئيسي من أسباب ضياع الهوية نعم.
يعني الشباب النهاردة بيفكر في إيه وأهدافه إيه ومشاكله إيه ما- يعني كل واحد بقى بيفكر في م- فيما هو تحت ال- القدم بمناسبة موضوع الكورة أنا النهاردة جاي في الطريق فلقيت بعض الشباب واقفين على الطريق يعني وبيبيعوا اعلام مم.
فتخيلت ان معظم السيارات معلقه اعلام كده عشان خاطر الماتش قلت يعني بكام العلم ممكن فيه ب 10 ممكن فيه ب 15 ممكن فيه بخمسة لو افترضنا بنسبه وسط كده خمسة في نسبة ال- الشعب المصري مش هنقول كل الشعب المصري ونسبة 50 مليون واحد اشتروا في خمسة يعني كم مبلغ ال- الموضوع ده كده فواحد وعليه اقبال عجيب اخ اللي معايا بيقول لي ايه بيقول لي تخيل هل فكر في مقابل انه يجيب علم ب 15 جنيه انه يجيب تيشيرت لطفل يتيم سبحان هل الله فكر انه يخرجه للمسلمين المضطهدين في بلاد المسلمين انا شايف ان في هويه او شو- في هو يعني فجوه كبيره جدا ما بين النظريه والتطبيق في واقع المسلمين النهارده يا دكتور عادل تخيل ان الاطباء طلعوا ببيان اول امس على التلفزيون بيقولوا بينصحوا الاسر اللي عندهم اولياء امور مصابين بالسكر او اضعاف في- في ما مرض يحضروش القلب، الماتش.
ما يتفرجوش على الماتش مم.
انه بيقول ب- يعني احنا بناء على خبرتنا وبناء ايضا عن تجارب وصلتنا في وزاره الصحه في ناس كتير بتموت نعم.
من كتر الانفعال انا عاوز بس اقول كلمه يا استاذ عمر الله يحفظك آه، احنا مش عاوزين نضخم البسيط تمام يعني والحاجه ال- البسيطه مش عاوزين ن- نعقدها يعني مم.
آه، الكوره هي كوره هي لعبه زي ما انت حضرتك بتقول جلده منفوخه الناس بتجري وراها آه، وفي الاخر يا ده يجيبها في شبكه ده او ده في شبكه الثاني وصار فيها قضيه ولاء وبراء واحنا ننتصر ولازم ننتصر انا والله سمعت ودي حاجه من المحزن احد ال- الاعلاميين المشهورين بدون ذكر اسمه على احدى القنوات المشهوره الفضائيه فبيقول مفيش حاجه اسمها يا رب ننتصر احنا لازم ننتصر اقترب بالله ايه رايكم يعني يعني تخيل تخيل بقى انه يقول ايه بقى في نفس يعني الحلقه ده اعلامي يعني تخيل ده نفس الحلقه يقول يا دكتور عادل نعم.
يا رب يا رب افضل نايم لحد يوم الاحد وما اقومش الا على فوز المنتخب المصري والا مش عايز اقوم اغمض عينه وافتح عين ما يقومش إيه؟
المهم ان احنا يعني عاوزين نقول ان في مواضيع اكتر من كده اهميه يعني شايفين النهارده قضايا كتيره جدا مثاره في المجتمعات ومثاره في بلاد المسلمين ويكفي المسلمين اللي بيتقتلوا كل يوم والتاني النهارده ال- اليهود يعني ما يحفروا انفاق تحت المسجد الاقصى عشان ايقاع المسجد سبحان الله.
الاقصى نعم.
هل ده يعني انا شايف يعني هل ده اخطر ولا مسألة عالم تشتريه أو حضور الماتش أو مصر تكسب أو تخسر إيه المشكلة يعني بس في نفس الوقت لما نيجي نتكلم الكلام ده يقول لك أنت مش وطني يعني عشان بس عاوز أعلق على الحتة دي يمكن المرأة اللي هي ال- الزوجة بتاعت الزوج الأخ اللي هو الجزائري كانت ش- وطنية شوية ف- فكانت وطنيتها سبب في إن هي تسيب ال- تسيب بيت الزوجية بس خلينا خلينا واقعيين ال- الناس دلوقتي يعني نفسها تفرح مم.
الازمات كترت جدا ال- المشاكل بقت اكثر واكثر والهموم بقت غالبه على كتير من البيوت فاحنا محتاجين ان احنا نفرح بس هل الفرح بتاعنا نفرح بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا الاصل ان احنا نفرح بما يرضي الله عز وجل لا تلهينا الكوره يا اخواني عن اسس وفرائض لا تلهينا عن اسس وفرائض وتمني النصر الاكبر مطلوب وكما كما يقول بعض العلماء بدل ما ت- ما تشوف كوره من غير ما تمارسها فالافضل لك الممارسه نعم حتى يعني نستفيد.
ما- مارس وانت تتريض والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف باي وسيله يعني ممكن تحقق بها القوه وتحقق بها آه، الوصول الى جسم قوي من اهداف المسلم ومن صفات الفرد المسلم ال- نعم.
الملتزم في حياته ان يكون قوي الجسم والبنيان النهارده هات لي كم واحد بيقعد يتفرج على الماتش وهو قوي الجسم والبنيان اغلبهم اللي تعبان واللي واللي واللي سايب شغله واللي متعطل وال- وتلاقي اليوم نفسه اللي هو بتاع الماتش زحمه انا اعرف واحد صاحبي يقول لي انا مش مش هخرج في اليوم ده خالص بقول له اشمعنى قال لي الزحمه كفايه قوي يعني احنا آه، فعلا.
احنا في غير ايام الماتش بتلاقي زحمه المواصلات والدنيا ربنا واقفة.
يستر على القاهره بكره هتلاقي زحام رهيبه انا كنت بقول في احصائيه بيعملها بعض علماء الاحصاء فبيقولوا ان ان يعد بمعدل كده تلت عمر الانسان تقريبا بيضيع في النوم وتلت عمره الثاني بيضيع في ال- في الملبس والاكل والشرب وال- ودخول الحمام والخروج منه والزيارات وتلت العمر الثالث بيضيع في بعض الاعمال الاخرى فانا بقول يعني ده الكلام ده على أساس لو هو عاش 60 سنه مم.
فقلت طب فين المواصلات من حياه الواحد فينا او الزحمه اللي احنا موجودين فيها او المشاكل انا شايف ان يعني تقريبا تلت عمر الانسان بيضيع في الازمات نعم.
وبيضيع في ال- انا عايز اقول لك يا دكتور تخيل معايا ان الكوره الجلده منفوخه اللي احنا بنتكلم عليها دي كان سبب في خراب بيوتات مم.
كانت كانت مشكله كبيره في ان الناس عندها سكر او عندهم مضاعفات في امراض القلب يموت.
ان هو يموت بعد قدر الله عز وجل طبعا نعم، كانت مشكله كبيره جدا في اختلاف الناس مع بعضها والناس تختلف ويخسروا بعض في- في عشان خاطر عصبية- الكورة.
في عصبية رهيبة.
عصبيه مقيته يعني انا شايف في ناس حرقت اعلام الجزائر الجزائر نعم دي حصل حاجه مهزله والله نعم.
وناس تانية تعمل منتدى مخصوص له- لهزيمه فريق الجزائر وانا كنت بتابع بعض الاخبار نعم.
يقول لك ان في واحد من الشباب بيدعو الى ان الشباب كلهم يخرجوا يروحوا مش عارفه فين عشان يؤذوا الجمهور الجزائري او يؤذوا مش عارفه ايه طب وهذا ما لا إزاي؟
نرضاه يعني يعني الجزائر اخوه عرب واتونا في مصر نحن نستضيفهم ولا ولا نهينهم وبعدين احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم نعم.
على كوره طبعا مش بنتكلم على قضيه كبيره قوي يعني احنا محتاجين يعني انا إحنا- يمكن في في نهايه عشان نخش لموضوعنا انا اريد ان اكرر كلام مشايخنا الافاضل حول هذا الامر اي واحد يا جماعه يشعر في نفسه بتوتر وهو يشاهد مباراه كره قدم سواء مصر والجزائر او غيرها لابد ان يعرف ان في داخله خلل لابد حتما ما يقعدش بقى يفصل لي اصل ده المنتخب الوطني اصل احنا لازم نفوز اصل احنا ما عندناش بنكسب ما عندناش ما عندناش حاجه اصلا نفرح لها غير الكوره مم.
احنا من كتر مشاكلنا ما عندناش ما عندناش حاجه يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا ان منتخبنا يفوز يا جماعه لابد ان تعرف ان هناك خلل اين علاج هذا الخلل لابد ان نعرف هذا الامر دكتور عادل انا عايزك تسامحني انا ما عرفتش بحضرتك ربنا حضرتك يحفظك.
اول مره شافني في البرنامج يحفظك.
لكن الله.
اللي بيحصل بصراحه حاجه فعلا تخلي الواحد يرتاح.
الواقع امر نعم أنا ضيف وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الدكتور عادل هندي المعيد بجامعة الأزهر وخبير العلاقات الإنسانية أهلا ومرحبا دكتور اهلا عادل ومرحبا بكم حفظك الله الله يكرمك. أيضا لا يفوت أن أرحب بالشباب معنا في الاستوديو على الهواء مباشرة السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم جميعا السلام بارك فيكم. مشاهدينا الكرام انتظر جميع تفاعلاتكم في هذه الحلقة وعنوان هذه الحلقة الحياة الزوجية بعد الدخول الجزء الثاني ما زلنا مستمرين في سلسلتنا حتى يكون زواجا مباركا آه، دكتور عادل ندخل في الموضوع مباشرة اتفضل الخاطب يا دكتور عادل او العاقد بيبقى طبعا عايشين في حياه ورديه مم.
وهي تريه افضل ما عندها وهو ايضا يريه افضل ما عنده هذا في غالب ال- نعم.
اللي بيحصل بين العاقد والمعقود عليها والخاطب وال آه، والمخطوبه ايضا نعم.
لكن بعد الزواج هو في في العقد كان ممكن كتير يعدلها مشاكل نعم.
ويشوف المشكله بتاعتها لا عادي ومفيش مشكله ويبان قدامها بقى انه راجل دبلوماسي جدا في حل المشاكل نعم.
لكن بعد الزواج المشاكل المشكله ممكن شبه مشكلتين وتضخم الامور وهي ما عندهاش اصلا فن في تعامل زوجها ولا مم.
ان هي تعرف تحتوي زوجها ولا هو نفس الطريقه خلاص ضغوط الحياه مخلينا مش عارفين نطيق بعض تفسير حضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعصمنا من الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه في الحقيقة موضوع الحياة الزوجية يعني لأهميته آه، أردنا أن نتكلم اليوم آه، صار هناك كثير من من ضعف في العلاقات الأسرية ما بين الزوج وزوجته في كثير من الخلل داخل البيوت أحيانا بيبقى ناتج عن تدخل أطراف خارجية وأحيانا بيبقى داخل يعني ناتج عن كثير من أمور العند والنكد والغيرة والأنانية والندية إن الزوجة تقول لزوجها أنا ند بالنسبة لك وأنت كلمتك ما تمشيش عليا فصار في كتير من المشاكل داخل البيوت محتاجة وقفة محتاجة وقفة ضرورية للغاية النهاردة إحنا ب- ب- بنبص للبيت المسلم أو الأسرة المسلمة على إنها النطاق الصغير للأمة يعني لما يخرج منها ولد يفهم يعني ايه قال الله وقال رسول الله وفاهم يعني ايه دين وفاهم يعني ايه رساله وفاهم يعني ايه غايته طبعا ده مش هيجي الا من خلال التربيه الاسلاميه الصحيحه من خلال الاب والام تمام.
الاب والام اللي يسيروا على نفس نهج عباد الرحمن في سوره الفرقان يعني انا ب... انا اتعجب وانت تقرا في سوره الفرقان ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن صفات عباد الرحمن فاول صفه يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واخر دعوه من دعوات اهل الصلاح عباد الرحمن قالوا ايه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تخيل إزاي تيجي قرة الأعين والذرية الصالحة من خلال ما يكون في علاقة متسمة وعلاقة متناسقة ما بين الزوج وزوجته فالموضوع مهم جدا لإخراج جيل يحمل هم الإسلام م.
يفهم يعني إيه أهدافه في الحياة ويعني إيه رسالته في الدنيا آه، الحياة الزوجية عبارة عن جسم نظيف طيب بيحمل داخله كثير من الأمور التي تعينه في الأصل تعينه على القيام في هذه الحياة لكن ميكروبات ال- ال- الدنيا والفيروسات المنتشرة في المجتمعات سواء كانت فيروسات إنسية ولا فيروسات من الشياطين آه، فبتلاقي البيت بيبقى يعني مهدد, مهدد أن يكون مهدما وبتظل كثير من القنابل الم- الموقوتة داخل البيت ما بين الزوج وزوجته زي ما حضرتك بتقول كان قبل كده ال- الخاطب مع خطيبته أو الزوج مع زوجته في فترة العقد عايشين حياة وردية أنا شايف زي ما بيقول علماء ال- النفس وعلماء التربية بيقولوا إن معرفة ال- الخاطب بخطيبته ومعرفة العاقد بالمعقود عليها ومعرفة الزوج بزوجته لها ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الخطوبة مرحلة الخطوبة دي بتمثل بنسبة حوالي 20% من التعارف نعم يعني ت- 20% ما بين الزوج ما بين الخاطب وخطيبته بيعرفوا بعض و... واغلبها بتبقى متذوقه مم.
يعني ايه ده بيحاول يتجمل وهي بتحاول تتجمل بيحاول يقول احسن ما عنده زي ما حضرتك قلت وهو برضه بيحاول يبقى او هي تبين ما احسن ما عندها ثم بعد ذلك فتره العقد فتره العقد بتمثل حوالي آه، ما يقرب من حوالي 30% بمناسبة هنا يا دكتور عادل حضرتك شايف ايه الأحسن هل بين هل فعلا بالله أحسن اللي عندي ولا أوريه حقيقتي لا هو المصارحه مهمه جدا في بدايه الحياه الزوجيه مم.
ما لا بني على...
تجمل.
أصل ما بني على باطل فهو باطل جميل يعني ما يجيش مثلا يقول لها ده انا عندي وعندي وعندي وهو ما عندوش حاجه يطلع كل ده هوا بعد لا، كده حتى سيبنا من الملكيات مسألة- بنتكلم عن الطبائع الشخصيه حتى الطبائع الشخصيه نعم.
الطبائع الشخصيه حتى انت لو تسمع حضرتك في كثير من الاستشارات حتى اللي بتاتينا في مكتب الاستشارات بتلاقي يقول لك تقول لك انا اكتشفت فيه بعد ست شهور ان هو دائما عصبي كان قبل كده طيب ووديع وحاجه طيبه خالص لكن بعد الزواج احنا شايفين ضغوط الحياه والمشاكل ولقمه العيش والدنيا و- ولهو الحياه كلها فتلاقي الواحد بقى بدا لا عاد بيبتسم زي الاول لا عاد بيجيب هديه لا عاد بيستمع اليها نعم.
زي ما كان بيقعد بالساعتين يتكلم معاه في التليفون المحمول واكتر من كده وانا اعرف واحد صاحبي آه، انفق ما يقرب في فتره خطوبه شهر واحد بس ما يقرب من حوالي 3000 جنيه ده شيء في طبيعي اتصالات.
برضه.
يعني تخيل انت بقى لما لما يكون ده بينفق على فتره خطوبه للتجمل والكلمات الطيبه نعم.
الجميله وبعد الزواج ما نلاقيش حاجه ما هي ده سؤالي يصاب لماذا- بالخرس.
لماذا نفقد ذلك بعد الزواج ما هو ده لان احنا افتقدنا مهارات التواصل الصحيحه نعم اللي احنا المفروض نتكلم عنها النهارده. انا عاوز اقول بس حته مهمه جدا قبل ما ندخل في موضوع الحياه الزوجيه بعد الدخول وخاصه في الجزء الثاني اللي حضرتك بتتكلم فيه ان احنا عاوزين نحدد الاول احنا عاوزين ايه. تحديد الغايه يا جماعه مهم جدا. الزوج لما يلتقي مع زوجته انا اخترت زوجتي ممكن يبقى مختارها كزوجه صالحه مختارها حافظه قران زي ما بيقولوا مم.
متدينه وان كان في نسبه التدين ما بين الناس وما بين الشباب دي وجهه نظر مختلفة، واحد نعم.
شايف ان التدين منظر وواحد شايف ان التدين ده خلق وواحد شايف ان التدين صوره اخرى تمام فبتلاقي بعد كده بنكتشف كثير من انواع الخلل ليه لان مفيش غايه احنا بنسعى اليها حددنا في البدايه انا زوج, زوج مع زوجته احنا عاوزين ايه هل فعلا احنا محتاجين قضاء شهوه جنسيه خلاص لنا ما لنا لكن محتاجين ان احنا نجيب ذريه صالحه تحمل الرايه الاسلاميه وتجاهد في سبيل الله تسبب في نفي الاسلام الله والمسلمين يكرمك نعم.
يبقى هنا المعنى ده لو صار واضحا مم.
ومفيش غمام عليه كده وكل شويه لما تحصل مشكله نقوم جاي مباشره متجهين الى الغايه اللي احنا عاوزينها تمام.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الناس النهارده مش عارفه هي عايشه ليه يعني انا الا من رحم الله طبعا كتير من الناس يا اخ عمر عايش في الدنيا معيشه وليس حياه مم.
يعني انا باكل واشرب وباخد كل شهواتي الحياتيه وخلاص لكن الحياه الحقيقيه شوف صو- في صوت الانعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها يعني اللي عايش ميت ده ما هو عايش ميت امتى الحياه تجي له لما يفهم الغايه فأحييناه وربنا هو اللي يحيي سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحييناه حياة طيبة نعم.
فالحياة الطيبة اللي احنا بنحلم بيها وبنسعى إليها والسعادة المنشودة اللي كل واحد بيفكر فيها سواء كان عالم ولا رجل عامي س- يعني في قاع تفكيره البسيط فهو بيبحث عن السعادة والحلم المنشود ده لن يتحقق إلا من خلال توافق الروح مع المعنى أو توافق الروح مع المادة نعم.
الجسم ده الجسم البشري له شهوة ولازم يقضيها مم.
ولو ما خدهاش ما يبقاش حقق الضروريات الخمسه اللي الاسلام قال عليها في اصول الفقه تمام.
وال وال والروح نفسها لها ضروريات لازم تاخد بيها لو فضل واحده على الثانيه خلاص يبقى كده يا اما رهبانيه يا اما انسان مادي بحت واليهوديه والنصرانيه قدام عينينا يرضيك تزعل حد من الشرقيه؟
نعم يرضيك تزعل حد من الشرقيه؟
لا ما اقدرش طبعا استاذه هبه السلام عليكم السلام عليكم عليكم يا أهلا السلام.
ومرحبا.
آه، لو سمحت أنا ممكن بس اتكلم يعني انا خطيبي كان فعلا برضو زي ما حضرتك بتقول كان في الاول يعني يتجمل.
كان- نعم كان في الاول بيتجمل يعني لا هو بص هو انسان لحد الان جميل معايا وكويس جدا مم.
وانا بصراحه بكن له كل احترام من جوايا واحنا كتبنا الكتاب بس هو سافر فبعد ما سافر حسيت بتغير جامد من ناحيته انا بصراحه يعني بحبه جدا وبحترمه جدا وفعلا احنا اللي جمعنا ببعض ربنا سبحانه وتعالى و...
استاذه هبه حضرتك حسيتي بالتغير ده ليه؟ زي ما احنا بنقول ان البعد بسبب الجفوه مثلا نعم حضرتك حسيتي بالتغير ليه؟ هل زي ما احنا حسيت بنقول ان بالتغير البعد لأن بسبب هو الجفوه؟
أصلاً في الاساس ان اهله مش عايزيني مم.
أساس إيه؟
فانا حسيت أهلها ان مش هو عاوزينك.
يعني لما سافر حسيت ان هو مش عايزني هو كمان فانا بصراحه نفسيا تعبانه مم.
فنفسي بجد يعني حتى كل ما يعدي يتكلم معايا كنا على طول في مشادات ومن- ومشاحنات جامده فانا ما بلجاش غير لربنا سبحانه وتعالى والحمد لله يعني فعلا ربنا بيصيب لي ساعتها الصح وبيقدر لي ان فعلا ان هو يعني معايا بيبقى كويس جدا فدلوقتي انا نفسيا يعني تعبانه وبعدين هو انا مطلقه وهو كان لسه اول مره يتجوز حضرتك كنت فحاسه كانت- مطلقه قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
لا لا لا هي مطلقه اصلا حضرتك كنت مطلقه قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
لا انا مطلقه مره كنت اتجوزت
امم تمام تمام بس ف- وضحت الصوره يعني جزاكم الله خير بصراحه فتلاقيت يعني بيقول لي كذا مره انا في ناس كتير عايزين اطلقك وانا مش عايز اطلقك فقلت له خلاص اوكي اللي انت شايفه يا ابن الناس واللي ملا عليك ضميرك وشايف مني انا اسلوبي كويس او وحش وانا اتنقدت ويعني الحمد لله انا كنت فعلا في الاول يعني انسانه متورجه جدا فلله الحمد يعني اتنقدت وكل حاجه فيعني انا فعلا بهدف- طيب يا استاذه هبه حضرتك سؤالك واضح ومش إنسان هتسمعني جنب محترم دكتور عادل جدا جدا هو انسان يعني تمام بسم الله ما شاء الله عليه يعني ربنا يا رب يكمله في دينه وهو يعني انا بس كل اللي انا عايزاه يعني ربنا يا رب يتم علينا بخير ويعني بلاش المشاحنات اللي بين الاهل وبين بعض لانها دي بتبقى مش عارفه تمام حضرتك.
تمام وصل السؤال والله بارك الله فيك طيب نتم دكتور في اللي كنا بنتكلم فيه جميل احنا بنقول دلوقتي ان ال- الاسره المسلمه محتاجه ان هي تتعلم بعض المهارات مم.
للتواصل الجيد ما بين الزوجين خاصه بعد الدخول وخاصه ان الحاله افترقت مم.
افترقت ما بين حياه ورديه قبل الدخول وما بين الهدايا وما بين ال- الاستماع والانصات والكلام الكتير بتلاقي المسؤوليه المسؤوليه كبرت طب ده دكتور علي هل ده طبيعي ولا حاجه تخوف؟
لا ده امر طبيعي جدا مم.
امر طبيعي للغايه لان احنا شايفين ان الدنيا يعني انت دلوقتي نتخيل حضرتك خاطب فمسؤوليتك دلوقتي هي مسؤوليه ايه واحد خاطب مع خطيبته بيجيب لها هديه بيتواصل معاها بالتليفون والموضوع منتهي تمام.
لكن بعد كده في عقد بقى في مسؤوليه اكبر بقى في دخول بقى في مسؤوليه اكبر جه مم.
ولد بقى في يعني مسؤوليه تمام.
اكبر واكبر فالمسؤوليه بتكبر مع كثره ال- اذا ده امر طبيعي جدا الارتباطات اه مفيش مشكله تمام.
خالص لكن هو إيه انا بقول دايما ايه ان ان المشكله وجود الم- يعني وجود المشكله في الحياه ده امر طبيعي مم.
لكن ايه اللي مش طبيعي ان احنا ما نعرفش نتعامل مع المشكله تمام يعني لو حصل مشكله داخل البيت او داخل ما بين الزوج والزوجه وما قدروش يتعاملوا مع المشكله يبقى في نقص في الثقافه وفي التربيه مم.
وده محتاج ايه ان احنا نثقف انفسنا ونتعلم المهارات ونتواصل مع الغير وناخد خبره ال- الاكبر مننا سنا وناخد دورات آه، لا مانع آه، نقرا في الكتب نسمع دروس يعني الناس في نقص في الثقافه فانا محتاجين ان احنا نتعلم طب بعض علي، الاشياء ليه الناس شايفه ان الموضوع مش مستاهل؟ لما والدي ووالدك يتجوزوا والعمليه إحنا- مشت إحنا- واخويا واخوك يتجوزوا العمليه مشت معلش، ليه انا إحنا- بقى لا اخد دورات حتى دورات أخد... ده انا هتكسف اخد دورات احنا نتعبد لله بكل نعم.
حركه وسكنه في حياتنا تمام فانا ك... يعني اي زوج وزوجته لو فهموا معنى العباده والتعبد لله سبحانه وتعالى ش- فاهم ان الثانيه اللي هتمر في حياتهم الزوجيه وفيها ذره زعل مم.
او ذره مشكله وكانوا هم السبب فيها اثمون شرعا تمام لا شك مم.
ولذلك ولو ولو كان بايديه يعني بيد الزوج والزوجه حل المشكله وتكاسلوا عن الحل او ان هو اغفل ده او ان هو يعني فضل سعادته هو على سعادتها النهارده انا بقول يعني ل- ان كتير من الناس النهارده بتفكر في كيف تحقق سعاده نفسها على سعاده الغير سبحان الله وده انسان اناني مم.
انسان اناني اللي يعيش بالطريقه دي يعني ان هو ان هو يفكر مثلا انا دايما اكل واشرب بره انا في مره من المرات كان في اخ زميل بيقول انا بعزمه على حاجه كده فبعدين بيقول لي انا خايف اكل فادخل في الحديث بتاع سيدنا النبي صلى بيقول الله ايه عليه وان تطعمها مما طعمت مم.
فقلت له ماشي ما هو سيدنا النبي قال مما طعمت وليس مما اطعمت يعني هو مش اللي انت اللي انت اكلته مم.
واحد عزمك على بتاع لكن شوف تخيل وصلت الى هذا لهذا الامر في الحب والتعلق ما بين الزوج والزوجه فاحنا عشان المشكله ما تكبرش لازم نتعلم هذا الامر سيدنا النبي دكتور عليه الصلاة عادل آه، اتفضل معلش هو بيقول ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول انما العلم بالتعلم مم.
يعني والطبع بالتطبع إن انك تتعود على مهاره معينه في التواصل مع زوجتك يعني هتبعد عن مشكله الطلاق هتبعد عن مشكله الانفصال هتبعد عن مشكله ال- ال- الغيره ما تتعلم ازاي تتعلم تتعامل في كتير من المشاكل اللي داخل البيت اظن ان شاء الله هتتفادى كل هذه المشاكل نعم دكتور عادل ايهما اكثر احتواء المراه من الرجل؟
في احتمال نعم، اخر الاجابه بعد الاتصال ماشي، اتفضل.
معنا ام عمر من القاهره السلام عليكم عليكم السلام يا ورحمة اهلا الله ومرحبا وبركاته انا اسف ان أنا اخرت حضرتك على التليفون الحمد لله السلام عليكم اتفضل بقول لحضرتك أنا أنا متزوجة يعني بقالي تسع سنين وزوجي الحمد لله أنا أنا أنا أخدته هو أنا ما كنتش أساسا ناوية أتزوج وم- يعني إلا واحد ملتزم قوي قوي تمام وبعد كده هو يعني ربنا رزقني الحمد لله بيه وهو هو كشخص يعني الصراحة ما عيبش فيه مم.
بس المشكلة ان هو في افلام وحاجات اللي هي الحاجات اللي طبع طالعة على النت والكلام دوت والموبايلات والبلوتوز والحاجات اللي هي مم.
بتتباع دي, الرسائل بقى.
دي اللي بيتفرج عليها وانا اساسا انا معرفش ان هو بيتفرج هو ما بيتفرجش قدامي طبيعي تمام مم.
بس ممكن الاقي حاجة على الموبايل ممكن الاقي حاجة آه، آه، رحت عند حد مثلا قرايبه وش- وكان وعنده كمبيوتر وشفت هو ان هو اتفرج على حاجة زي كده تمام فانا والله انا مش عارفة اعمل ايه لان انا كلمته طب- كتير قوي قوي في ام الموضوع عمر ده.
حضرتك حاولتي تنصحيه ولا ما واجهتوش اصلا بالموضوع ده؟
لا ن- واجه- واجهته واعترف كان لا أو مر كذا مره انكر بس اول مرات ما انكرش لاني اساسا انا دخلت تمام على الكمبيوتر على طول و... وعرف ان انا اتفرجت على الحاجات طب دي.
حضرتك هل شفتيه حاسس بالغلط ولا هو بي- بيكابر في الموضوع؟
لا الاول كان حاسس بغلط وكان لايم نفسه قوي تمام.
عشان انا اني اصل انا اساسا كنت موضوع الفرجه على التلفزيون نفسه مم.
كنت رافضاه طيب تمام طب هل هو بيتقبل من حضرتك النصيحه ولا بيتعالى عليها؟
هو دلوقتي حاليا لو انا شفت حاجه يعني انا شفت منظر واحده عريانه خالص مم.
واول ما قلت له راح قايل لي والله دي حاجه هايفه دي صور مجرد صور مم. مم.
و- و- وعادي يعني ده يعني صوره هي فيها ايه فالاول لو كنت شفت صور بنات ولا حاجه حد بعتها له كنت اكلمه اقول له ايه ده يروح ي- يقول لي دي بنات دي خلفيه ممكن الواحد يعملها حاسس ان امر لا.
طبيعي يعني نعم اختلف بالله طيب هتسمعي ان شاء الله من الدكتور عادل ربنا يبارك يبارك فيك.
الله يكرمك بس ما تجيبش اسم ام عمر تاني عشان خاطر هو ماشي، يسمعها حاضر، كمان ربنا شوية.
يكرمك جزاكم الله خير قلنا أيهما أقدر الرجل أو المرأة على الاحتواء المرأة أكتر على الاحتواء من الرجل مم.
لأن عاطفة المرأة أكبر من عاطفة الرجل تمام.
الرجل دايما آه، مشغول بعقله في التفكير في ال- في السعي في المع- في المعيشة والحياة وبيقولوا زي ما بيقولوا كده ال- يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل من الأرض ومن طينة الأرض فهو يحن إليها ويسعى فيها ويمشي في مناكبها من أجل الرزق ولقمة العيش والمرأة خلقت من ضلع الرجل فهي تحن إلى الرجل سبحان الله فالرجل يحن إلى الأرض مم.
من أجل الإنفاق والمرأة تحن إلى الرجل من أجل الإشفاق تمام فتتعلم منه كيفية ال- الاحتواء المرأة أشد عاطفة من الرجل لا شك لكن ال- أحيانا بتنقلب ال- الآية مم.
فبيصير الرجل أكثر عاطفة خاصة إذا كان عنده نقص نفسي في أمور كثيرة يعني مش عاوز أستطرد ليها فالموضوع محتاج موازنة موازنة ما بين علاقة ال- الزوج بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها في مسألة إن إحنا كيف نوفق ما بين العاطفة وما بين العقل لأن غالبا لما بتحصل مشكلة في البيت زي ما أختنا بتحكي أو أختنا السابقة المشاكل يعني كنا عايشين جو العاطفة قوي مم.
فما فكرناش بالعقل في الامور واحد جه يختار خطيبته مثلا او واحده ففكر من ناحيه العاطفه فقال ده جميله ده متدينه ده قران ده ده ده لكن نسى انه يفكر بعقله واحنا محتاجين نوازن ما بين الامرين تمام ولذلك ال- ال- العقل ده لو ما فكرش صح يبقى كده ضاعت منه اسس او ضاعت منه كثير من الامور ال- الفكريه آه، وضاعت منه كثير من تحقيق الضروريه اللي ربنا فرضها على الانسان المسلم تمام.
ان هو يحفظ عقله مم.
عن التفكير فيما حرم الله سبحانه وتعالى عن ان هو يضيع ال- العقل في ما- في مسكر او مخدرات او خمر او غير ذلك فالعلاقه الزوجيه محتاجه ايه ان احنا نوازن ما بين العاطفه وما بين العقل المراه تتعامل مع زوجها من منطق العاطفه تمام والرجل يحترم هذه العاطفه تمام والمرأة ت- تتعامل مع زوجها وهي بتتعامل معاه بالعاطفة تحترم فيه العقل مم.
فما تجيش تعامله على انه طفل صغير ما مم.
تجيش تعامله على انه واحد مثلا تايه في الدنيا وانا لازم اعطف عليه وانت عملت ايه النهارده وتفضل ت- تسال عن كل حاجه وتعمل من نفسها مخبره عليه تمام.
او انها توظف الاولاد من المخبرين على ابوهم او ان هي توظف واحده من صاحباتها خارج البيت تبقى مخبره على زوجها طب دكتور عادل لو المرأة شافت ان زوجها بيقع في اخطاء كتير جدا سواء كان في معاملته مع الناس سواء كان نعم.
في شغله في او او الى غير ذلك هل شايف ان تبقى ك- دائما تنصحه ولا لابد ان تقلل النصيحه هي- وهل النصيحه اصلا من نعم.
فن نعرف ده بعد هذا الاتصال نعم اتفضل السلام عليكم استاذ سامي
السلام عليكم يا اهلا ومرحبا عليكم ورحمه الله وبركاته ايوه اتفضل معاك على الهواء سمعت ان الخطوبه خاطب من حوالي تسع شهور مم. مبارك بس محتاج واحده كنت محتاج ملتزمه وحضرتك آه، قضينا فتره في الخطوبه ما حضرش ما ظهرش فيها التزام مم.
ما ظهرش فيها ايه؟
ما ظهرش فيها التزام.
هل تلتزم بعد الزواج؟
مم.
هل في امل يعني اخدها كده وبعد كده اصلحها تمام بارك الله فيك أنا عايز أنوه المشاهدين الكرام نحن نستقبل جميع استشاراتكم في هذه الحلقة حول المشاكل الزوجية خاصة في السنوات الأولى في الزواج نعم.
آه نكمل نكمل حبيبي طيب احنا بس عاوزين نخش في الموضوع بتاع الشركه المساهمه اللي اللي اقامتها ال- الحياه الزوجيه نعم.
واللي اقامها الزوج والزوجه الشركه المساهمه دي عباره عن اعضاء ش- في الشركه كل واحد من الاعضاء ده عليه مهمه وعليه رساله مم.
لو ما قامش بالمهمه على اكمل وجه اعتقد مش هيبقى في تواصل ما بين الاعضاء ولذلك ممكن تفضل الشركه تمام.
الشركه دي بقى محتاجه ايه محتاجه فنيات في الاداره محتاجه فنيات في العلاقات العامه محتاجه فنيات ومهارات في الاتصال والتواصل آه، عند المشكله في كتير من الامور اللي واجب على الزوج والزوجه اتباعها آه، يعني لو احنا حددنا عنصر في البدايه كده آه، ازاي الزوج يتعامل مع زوجته من منطلق ان هو زوج فنان في معاملته مع زوجته تمام اول حاجه مم.
النهارده لو سالت سؤال كم من الازواج النهارده رغم ضيق المعيشه والحياه المعيشيه وانشغاله باعماله وحياته بيبتسم في وجه زوجته يعني انا كنت آه، في مره احدى الزوجات بتشكو بتقول انا ببقى قاعده مع زوجي في البيت فحاسه ان هو غاضض بصره عني اصلا يعني او يعني ان هو او ان هو حتى بقول له يعني افتح آه، فمك ارني ما في داخل الفم أصلا يعني مش عورة اه يعني انا مش انا بدات اشك ان في اسنان داخل الفم ف... فتخيل انت بقى لما يكون احنا غافلين عن بعض الاسس يعني انا كنت براجع بعض ال- الاسس في العلاقات الانسانيه اللي بيتكلم عنها الغربيين طب ترى يا دكتور المشكلة هنا من المرأة ولا من الرجل؟
من الاثنين مم.
من الاثنين يعني هو يعني أنا عايز أقول إن الراجل جاي من بره طبعا ضغوط الحياة والشغل ما أصل- معلش- وقرفه مع مديره آه، وقرفه آه.
مع أصحابه مش قادر فهل المرأة هنا عليها ضغوط؟
معلش احنا في توقيت للتواصل ما بين الزوج والزوجه تمام.
لا شك يعني هو يعني مش معقول هيدخل من الباب من باب البيت يقول لا والله انا محتاج دلوقتي لقضاء شهوته تمام محتاج ان في وقت في تجهيزات في امور معينه مم.
محتاج لما يكون راجع من البيت وفي مثلا حياه ضخمه وان هو في مواصلات صعبه وفي مشاكل في عمله ووظيفته لما يرجع البيت ما تبقاش نازله بقى الزوجه لب عليه مثلا تقول له ايه الاولاد عملوا انا مش عارفه ايه انت ما اتصلتش بيا النهارده ليه تمام.
انت ما جبتش معاك كذا مم.
فتصير المشكله بقت مشكلتين مم.
مشكله ان هو جاي تعبان ومش قادر وزي ما واحده خلت زوجها جاي راجع من الشغل الساعه واحدة بالليل فالراجل عاوز ينام عشان يقوم الفجر يصلي ويروح شغله تاني تمام.
ويمارس حياته ايوه فالمهم تقول له انا عاوز اكلمك في موضوع طب انا تعبان نفسي استريح مم.
تقول له انا هكلمك دلوقتي يا ستي والله تعبان خلاص طلقني اختلف بالله تخيل الناس وصلت بيها نعم.
تقول له لو كنت راجل طلقني.
طلقني فالراجل يطلع راجل راجل قوي طبعا اه فيقول لها انت خلاص انت روحي ف- فتقعد بقى تبكي وتحزن طب ليه ما احنا محتاجين توقيت للتواصل ما بين الزوج والزوجه مم.
لو في حوار هيتم ما بين كل زوج وزوجته محتاجين ان احنا نؤقت هذا ال- ال- الوقت محتاجين ان احنا نحدد مكان محتاجين نبعد الاشخاص الخارجيين محتاجين ان الاولاد نفسهم حتى لو موجودين ما ندخلهمش في حضرتك المشكله عايز تقول إن إحنا لابد ان ندرس فن اداره الحياه الزوجيه آه، طبعا.
بعد هذا الاتصال اتفضل الاستاذ صفوت من منيا السلام عليكم استاذ صفوت
يا.
السلام عليكم يا اهلا وسهلا الله الحمد لله اتفضل
ده والله بنسألكم الدعاء آه أنا من شاهد قناة الرحمة على طول والله بارك الله فيكم فمساكم وفيك بارك والله أنتم شباب زي الورد نعم.
بارك الله فيكم بارك الله فيكم والله نسألكم احسن الله اليك جزاكم الله خير خلينا يا استاذ عمر اقول آه، في دراسه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقولها جميله قوي مم.
هي مش جميله في في, في نتائجها تمام.
لكن جميله في الاحصاء نفسه يعني مم.
بيقول لك كل ست دقائق تقريبا بتقع حاله طلاق في مصر لا حول ولا قوه كل ست دقائق نعم وبيرجعوا الاسباب دي لايه بعد ما درست دراسه علماء واساتذه في جامعات المصريه بيقولوا احيانا بترجع لضيق المعيشه احيانا بترجع للتدخل الاهل عشان بس نحدد ليه المشكله بتحصل في البيت وليه الانفصال بيكون ما بين الزوج والزوجه تدخل ال- الاهل تحريض الطرفين احنا حاسين داخلين معركه فبتلاقي الزوجه امها بتقول لها خلي بالك اوعي ينتصر عليك وال- والزوج برضك امه او والده يقول له اوعى اثبت مش عارفه ايه من نعم.
نعم. اول مش عارفه ايه وتكسر لها مش عارفه يطلع لها ايه وحاجات بنسمعها كتير قوي برضك سوء التواصل وعدم الثقافات المغلوطه الله يكرمك اللي منتشره في وسط الناس تمام.
يعني زوجة تق- حما تقول لبنتها آه، يعني ام تقول لبنتها اوعي في يوم من الايام يمشي كلمته عليكي طب ازاي مم.
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها الزوجيه كان كلها ود وحب ورحمه ويمكن احنا نتكلم على بعض الاسس من حياه سيدنا النبي في التعاون مع الزوجات برضو ك- ممكن ارجعه من اسباب الطلاق اللي بيحدث في ال- في مصر بالذات آه، الى عمل المراه المرأة تعمل في عمل فبيقع في أمر انفصال برضو سفر الآباء وده راجع لسؤال الأخت هبة في أول الحلقة آه، عن موضوع سفره يعني ممكن ده يؤدي ولا لا قدر الله للانفصال لكن أنا هقول لها برضو هرد عليها طب في الأمر كنت ده بنرجع للخطوه وراء بالنسبه لعمل المراه نعم نفترض ان الرجل عنده قدره ماديه على ان ينفق على البيت ليس هناك من ضرورة أن تستدعي للمرأة للعمل للعمل طب حتى لو هي كانت بتقول الكلام اللي بنسمعه النهارده انا عايز اثبت نفسي والموضوع مش موضوع فلوس حتى لو هشتغل ب 100 جنيه ولا 200 جنيه الموضوع انا اثبت نفسي الاقي نفسي هو إثبات.
وبعدين انت افرض يا اخي لا قدر الله في يوم من الايام كده طقت في دماغك وطلقتني مم.
هعمل ايه هعيش ازاي شوف يا اخي الكريم اتفضل.
هو اثبات النفس ده مش راجع ان انا اجيب فلوس ماده مم.
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت اليه خطيبه الانصار سيده اسماء فتقول له يا رسول الله الرجال يخرجن يخرجوا معك في الجهاد والمعارك وفي الجمع والجماعات ونحن نجلس في البيوت فقال اعلمي من خلفك من النساء ان حسن تباعل احداكن لزوجها خير من ذلك كله او يعدل ذلك كله نعم.
فالمراه اقامتها في بيتها قامتها على تربيه الاولاد اشفاقها على زوجها وان هي تهيئ له الجو المناسب والطيب دي في حد ذاتها هي عباده لله سبحانه وتعالى ودي وظيفه المراه في الحياه تمام.
الا اذا اضطرت الظروف زي ما بنقول لمساله عمل المراه نعم.
ايضا من لكن ال- حضرتك شايف ان المراه لا تعاند لو زوجها مش عايزها تشتغل لا تعاند حق الزوج وليس حق هذا حق المرأة الزوج.
وراجع كمان لمسألة تقصيرها في البيت لو قصرت في تربية الأولاد أو قصرت في, في علاقتها بزوجها ده لا شك إن ده حملت إثمين اسم الحرمة في عدم طاعة زوجها واسم الحرمة في التقصير نعم.
في تقصيرها داخل البيت أنا اسمح لي بس أذكر بعض ال- ال- ال- المطل- عدد ال- ال- الإحصائيات بيقول لك في سنة أولى بس في سنة أولى زواج مم.
حوالي 208 284 حالة طلاق ما يقرب يوميا في مصر يا الله.
في سنة أولى زواج يا الله طب قول لي بقى بالله عليك سنه اولى زواج ليه بيحصل فيها طلاق لان هم كانوا فاهمين ان الجواز حياه ورديه ومليئه بالورود والرياحين مم.
والدنيا دي كلها كده نسوا ان في اشواك هتقابلهم في عقبات في ماديات في شقه عاوزين ن- ن- نشوف حياتنا في وظيفه في كذا في كذا كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم اتفضل، جدا اتفضل.
دلوقتي كتير من البنات لما بيلاقوا آه، العاقد عليها اللي هو اللي في مرحله الخطوبه يعني صريح جدا وبتاع وبتقول له انت انت صريح ليه قوي كده انت ما تعيشني حياه ورديه زي كل البنات المخطوبات وبعد الجواز وريني انت عايز تقول يعني لهم تفضل اللي بيتجمل او ان هو وده اللي بيكذب عايز عليه اساله حضرتك آه.
ايهما افضل هنا نعم المصارحة من البداية بكل طبائعي وبكل أحوالي الشخصية ولا التجامل وعيش حياة وردية بدعوى إن دي أفضل فترة إحنا هنعيشها إحنا الاثنين لا هو هي ف... لا شك ان فتره الخطوبه فتره العقد من اجمل فترات الحياه في الحياه الزوجيه تمام.
تمام لكن هو احنا بنقول ان المصارحه بكل الامور برضك مش شيء مطلوب مم.
يعني في بعض الطبائع النفسيه لا تظهر في الكلام في الالفاظ أيوة.
ولذلك في دراسه اجراها احد علماء جامعه هارفورد بيقول ان اسمه البرت بيقول ان نسبه الاتصال والتواصل مع الناس مش راجعه للالفاظ والكلمات ده بتحقق 7% فقط من التواصل مع الاخرين تمام.
يعني ممكن انا لما اكتشف معاك في المعامله آه، ساكن معاك في سكن بتعامل معاك في تجاره بتعامل معاك في اكل وشرب او او الى اخره فبتصل هنا الامر الى ايه الى مساله تحديد صفاتك وتحديد شخصيتك تمام.
نعم طيب دكتور يمكن لضيق الوقت عايزين نشوف اتفضل، الشباب معانا في الاستوديو آه، حسام عرفنا نفسك بداية وشوف لو عن حاجة دكتور تسأله آه، حسام محاسب المنصورة و معلش دكتور شوية أنت زعلان مننا لا مش زعلان ولا حاجة اتفضل.
أنا متزوج بقالي دلوقتي حوالي آه، سنة بالظبط ماما بالك أو سنة وشهرين وعندي طفلة دلوقتي عندها نعم.
ست شهور ما شاء الله واللي أنا عاوز أسأل عليه بس حاجة بالنسبة للمشاكل الزوجية بيني وبين زوجتي لو في مشكلة مادية في مشكلة حاجة أنا عاوز بنتي دي ما تنشأش تلاقي المشاكل دي لأن أنا سمعت الدكتور قبل الحلقة بيتكلم معايا بيقول لي أخطر مرحلة للطفل هي السنة وسنتين وهو لسه بيبي صغير كده تمام ازاي الطفل ده ينشأ بعيد عن المشاكل والهيصة وال... والزعيق اللي بينه وبين والدتها بعض المشاكل مفيش بيت فينا بيخلو من مشاكل نعم تمام ازاي احفظ بنتي ساعه ما اجي الشكل اقول لبنتي اطلعي بره ولا اخد مراتي ولا تعالي الشكل بره ولا اعمل ايه تمام.
عشان ابعد بنتي تسمع إجابة دكتور مباشرة جميل بص يا أخ حسام هو آه، حقيقه موضوع ال- المشاكل الزوجيه دي محتاج ان احنا نبعد الاولاد الابناء بالذات خاصه في مرحله الص- في مرحله الصغر بعيد عن المشاكل تماما في آه، اخصائيه اجتماعيه في احدى المدارس بتقول ان بنت آه، بدات تسرق من زميلاتها ال- آه، السندوتشات وتسرق منها بعض الكتب وتسرق منها كذا وكذا فبدات تحلل في المشكله ووصلت في النهايه الى ان في مشكله زوجيه ما بين الزوج والزوجه والبنت كل مره هي بتبقى قاعده وتبكي وتصرخ فده بيربي في البنت ايه بيربي مساله العناد بيربي مساله اللي هي عاوزه توجه الانظار اليها بيربي عندها مساله ان هي عندها نقص في الحياه والت- والتواصل ما بينها وما بين أبي- ابوها وامها او والدها ووالدتها فاحنا بنقول المشكله اذا جا- دارت ما بين الزوج والزوجه في بعض الامور بننصح بيها اول حاجه عدم تضخيم المشكله آه، كتير من الناس لو استمر لما بيحصل معاهم مشكله بيخلوا حياتهم الزوجيه كلها هي المشكله تمام وعلماء التنميه البشريه بيقولوا حته جميله قوي بيقول لما يكون عندك مشكله هي تعتبر مثابه صندوق مم.
الصندوق ده لو فضلت تفكر داخله هتفضل داخل المشكله لكن لما تخرج خارج الصندوق تنطلق في الحياه تفكر في امور اخرى هتلاقي نفسك حليت المشكله بسهوله جدا يبقى اول حاجه عدم تضخيم المشكله اتنين توقيت الحوار في المشكله بعيدا عن الاولاد يعني يا ريت ودي البنت مثلا عند حماتك لو هي قريبه منك او عند امك او عند اختك او تمام.
او الى اخره وتضمن استقرارها في ويبقى مكان بعيد عن آمن.
الأولاد تماما.
اه واقفل وخاصه اقفل شباك المطبخ وشباك الحمام لان الجيران مصايب دلوقتي.
الجيران لهم ودان يعني فيعني نعم.
اه وفي ناس يقول لك ده مصايب قوم عند قوم منافع فيبقى تلاقي الواحده مصن- متصنطه واحنا بنحذر الناس اللي ب- بتتصنت على عورات المسلمين تمام.
وبتبحث عن ال- المشاكل وبتبقى فنانه في ان هي تجيب المشكله فاحنا لا نضخم المشكله ن- نخرج الاولاد من المشكله نوقت حوار نوقت توقيت معين لمناقشه المشكله ما بين الطرفين فقط دون تدخل اطراف اخرى تمام بارك الله فيك عرفنا عليك آه، أخوك في الله أحمد الحلفاوي يا أهلا آه، وسهلا.
مهندس حاسبات أهلا وسهلا طبعا أنا بشكر الدكتور جدا وبس في استفسار كده اتفضل آه، عايز أسأله عليه هو بالنسبة طبعا آه، أنا كواحد من الشباب آه، طبعا ليا مواصفات معينة عايز آه، ألاقيها في الإنسان اللي هتشاركني حياتي نعم.
فطبعا دايما بدور مثلا على إنها ممكن آه، لازم تكون متدينة آه، نسبة الجمال طبعا آه، تناسبني فكريا واجتماعيا فببقى ع- مشتت جدا لما الاقيش الانسانه اللي قدامي اللي انا اخترتها عندها الحاجات دي كلها تمام فدي بس حاجه لو ممكن سمر تواجه وانت حضرتك بتتكلم كده معلش آه، تقصد ايه انا عاوزها متدينه
والله تكون آه، يعني انا عايزها ترضى بال- بالحاله اللي انا عايشها مم.
تكون انسانه بينها وبين ربنا شيء نعم.
كويس نعم.
تمام فطبعا عايز اجمع المسائل دي كلها الصفات دي كلها في انسانه معينه طبعا لو ما لقيتهاش ببقى انا هتلاقيها في الجنه ان شاء الله إن شاء الله بإذن الله. يعني جاوب اه نعم هو بص اخ احمد الموضوع وضع ضابط الدين في اختيار الزوجه آه، لابد ان احنا نقيسه من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الواقع الن- النهارده آه، بمنظور جديد او منظور آه، احدث يعني لان كتير من الناس معتقد ان الزوجه المتدينه دي لبس معين آه، شكل معين او هيئه معينه آه، حفظ القران وبس لا احنا شايفين ان احنا الدين دلوقتي بتيجي تختلط بالناس وتتواصل مع الناس الدين ده بينخلع خالص في بعض الناس كده يقول لك انا بدخل المسجد عبادتي داخل المسجد وده فصل فصل تمام فتلاقيه كانه لابس ارتدى الاسلام على هيئه زي دخل المسجد معاه الزي بتاع الاسلام خرج ده فراق بيني وبينك.
اه هذا تمام.
فراق بيننا ف- فاحنا عاوزين نحط وضع ضابط للدين الدين ده بيحمل امور اخرى كثيره زي الخلق زي سماع كلام ابوها وامها طاعتها ل- لابوها دي في في حد ذاتها دلاله على انها تطيعك ان شاء الله بعد كده تمام.
وتشاور وتشير الاخرين في الوصول الى هذا الامر لكن انا اقول لك نصيحه وصيه في كلمه واحده موجزه كن عليا تجد فاطمه صحيح بارك الله فيك يا عمرو آه، عمرو احمد آه، هندسه حاسبات آه، بسأل حضرتك يا دكتور دلوقتي مثلا آه، لما الشاب دلوقتي غير متزوج انا غير متزوج دلوقتي نعم.
لما يسمع المشاكل دي كلها بيحط فك- بيتعقد.
اه بيتعقد تبقى فكره في ذهنه مثلا ان هو مش هشت... مش هتجوز دلوقتي ما- إن كان بي- بيدرس مثلا لا انا اتخرج واشتغل واكون فلوس وبعدين ابقى افكر في الجواز ن- في شباب كتير بيفكر الفكر دوت فعايزين الدكتور بس يعلق على ال...
نعم جزاكم الله خير هو الزواج بحر الزواج بحر محتاج غواص ماهر
تشبيه جميل اه خلي بالك يعني يعني م- و- وكمان هو ضروره ضروره آه، شرعيه وضروره بشريه حياتيه وضروره اجتماعيه وضروره اقتصاديه لقوام الحياه كلها فانت اوعى تفكر ان العقبات اللي بتقابل بعض الناس في ال- في الحياه هي هتقابلك ما يمكن هم اخطاء يعني انا كنت بقول دايما ان انت لما تيجي تناقش ما تناقش مساله هزيمه عند بعض الناس هو المخطئ مش انت المخطئ اما تقابلك مشكله او تقابلك صدمه اعتبر اللي مقابلك ده صخره باخدها بصنع منها سل- درجه سلم عشان اوصل في النجاح في النهايه لكن ان انت تعتبر كل اللي بيقابلك ده عقبات وتقول لي انا يأس نفسي الامام ابن القيم رحمه الله له كلمه جميله قوي بيقول ايه؟ بيقول آه، صحه الفهم وحسن القصد صحه الفهم وحسن القصد هما عماد الاسلام وعليهما قام الاسلام انك تبقى فاهم انت عاوز ايه وعندك حسن في القصد فتصل للامر وان شاء الله لا شك انك لما تقابلك مشكله هتتعامل معاها بصوره طبيعيه جدا ومش هتضخم الامر زي الناس دي فتتفادى اخطاء الاخرين نعم.
واخد بالك أيوة.
فانت كن غواص ماهر من النهارده اتعلم مهارات يعني حدث نفسك كده عارف لما بيبقى الجهاز بتاع الكمبيوتر تعبان شويه فاعمل له refresh اعمل نفسك refresh في التعبد مع الله سبحانه وتعالى اعمل نفسك علاقه آه، مع القران علاقه مع الناس اجتماعيا فلما تكون عندك هذه الاسس وهذه المهارات ان شاء الله رب العالمين هتلاقي نفسك ايه لما تقبل على الزواج وتقابلك مشكله تتفادى اخطاء الاخرين ان شاء الله عز وجل ربنا يبارك فيك فوده فوضى آه، بسم الله كان ب- السؤال المرة دي مش آه، ليا تحديدا كان لأخ كلمني من آه، تقريبا يومين بيحكي عن موضوع الغيرة بين زوجته مم.
وأمه إن أنت جبت لها كذا طب أنت ما جبتليش ليه طب أنا عاوزة كذا طب هو هو عاوز يحل المشكلة دي بدون ما ي- ما يعني ما يزعل في إراقة الطرفين دماء.
تمام آه.
اتفضل بص يا حبيبي هو موضوع ال- الغيرة ده إحدى الميكروبات اللي بتنشأ داخل الحياة الزوجية مم.
فالميكروب ده محتاج برنامج antivirus آه، علشان إيه عشان خاطر آه، ما ي- ما يستمرش كتير بس أنا بنصح اللي بيكون في محتار ما بين علاقته بزوجته وعلاقته بأم آه، والدته اللي هي حماتها يعني المفروض إنه يكون دبلوماسي رومانسي دبلوماسي رومانسي بمعنى ايه ان انا انا شايف ان ال- ال- لما بي- بيدخل الزوج ما بين الام وما بين الزوجه بيبقى عامل زي شقه تمليك اه والله حقيقي بيبقى عامل زي شقه تمليك فتلاقي الام معتقده ان ده بتاعها هي مش بتاع بنت مش بتاع البنت اللي جايه دي وجايه تاخد ابنها منها وبتاع والب- والبنت في نفس الوقت داخله في الحياه الزوجيه معتقده ان ده برضك واخداه عقد تمليك فما لا حدش له تاني حق فيه لا انا محتاج ان الزوجه تفهم القضيه صح ولما تختارها كزوجه صالحه متدينه وم- وعارفه يعني ايه اخلاقيات واسس وتعامل آه، يكون دبلوماسي بقى في التعامل ان هو ازاي يتودد الى والدته ولا- والدته لما يجيب لها هديه فعلا من حق ان زوجته فعلا تسال ما هو ده ده حقها ك- كزوجه شخ- نعم.
شخصيا فهو لابد يكون دبلوماسي في التعامل مع زوجته مع آه، امه ولما يكون جايب هديه برضك يحاول برضك ايه يعني لا يخفي الامور يكون مصارح ويكون عنده مكاشفه ما بينه وزو- ما بين زوجته يفهمها القضيه ان دي امي اللي جابتني للدنيا علشانك انت واخد بالك معايا فهي هي مساله ان احنا ايه تتكامل الجهود من اجل الا يعني ننقض آه، هذا البيت نعم بارك الله الله فيك يحفظك يعني انا عايز اقول ان الموضوع ملفه طويل جدا وجميع المشاهدين اللي راسلوني عبر موقعي الالكتروني بيقولوا احنا الموضوع مش عايزينه ينتهي في حلقه وحلقتين وثلاثه لذلك انا بوعدكم ان موضوع ملف حتى يكون زواجا مباركا لا ينتهي بهذه السلسله ان شاء الله نعم.
يعني كل فتره ان شاء الله هيكون معنا دكتور عادل هندي في موضوع استشارات المشاكل الزوجيه وغير وغير ايضا من المتخصصين نعم.
على اساس نسمع منهم ونسمع منكم ونشوف ايه مشاكلكم ونحلها باذن الله تعالى وعايز اقول للشباب في جميع الانحاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يزوج من لم يتزوج منكم اللهم امين ومن تزوج
ما تخش فأسأل الله أن يبارك له في زوجته وعايز أقول أخيرا رفقا بالقوارير نعم.
فإنهن العصافير لكل روض ريحان وريحانة روض الدنيا النسوان هن شقائق الرجال وأمهات الأجيال يربين العظماء ويردن, ويردن العلماء وينتجن الحكماء من وخطه المشيب فليس له من ودهن نصيب لو جعلت لها الكنوز مهرا ثم وقفت على رأسها بالخدمة دهرا ثم رأت منك ذنبا صغيرا قالت ما رأيت منك جميلا فلا بد أن نتفهم جميعا عقول النساء وأيضا آه، مش النساء بس ده كمان الرجالة كمان عشان عشان أفكر أن أنا يعني منحاز صف الرجالة بس مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عادل هندي المعيد بجامعة الأزهر بارك الله فيك يحفظكم، جزاكم ونتمنى أن الله خير.
تتكرر هذه الزيارة جزاكم الله مع الشباب خير، شرفنا بكم.
وسامحنا على التقصير ربنا يعني يحفظكم وقت إن شاء الحلقة الله.
آه، بس تعب نوجه الأوقات.
اعتذار لل- للساده اللي اتصلوا برضك عشان يبقى ايه يبقى لا ان شاء نعم.
الله باذن الله نجيب عليهم حضرتك إن شاء الله.
ذكرتني نعم.
ال- الاسئله اللي وجهت لنا في هذه الحلقه ان شاء الله عبر شريط الرسائل القصيره اليوم الدكتور عادل هيرد عليها ان شاء الله بإذن بعد ما الله.
نطلع بإذن واشوف الاجابات باذن الله تعالى عبر شريط الرسائل جزاكم الله خير.
القصيره مشاهدينا الكرام ايضا آه، نشكر الشباب معنا في الاستوديو حسام آه، احمد عمرو عبد الرحمن بارك الله فيكم اجمعين ونتمنى منكم متابعه برنامج مع الشباب ولو في اي نهضه او اي اقتراح او اي استفسار يعني نتمنى يكون بيننا تواصل إن شاء الله.
بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام تجدون هذه الحلقة بإذن الله تعالى عبر موقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وأذكركم أيضا ع- على قسمنا التفاعلي في منتدى الطريق إلى الله جميع الحلقات بإذن الله ترفع على المنتدى وترفع على الموقع وأيضا جميع المواضيع القادمة ل- نناقشها معكم طوال الأسبوع عبر منتدى الطريق إلى الله بارك الله فيكم أجم- أجمعين ومن هنا إلى لقاكم في الحلقة القادمة لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب أيا نراجع سنة أو سورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب